السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم إلى أختي المطلقة المطلقة آه قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل حال وعلى أي حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اسال الله عز وجل انه يعوضك خير او ترجعي الى زوجك اللي طلقك ان كان في امكانيه او تصبري وتحتسبي الى ان تلقي الله عز وجل فيزوجك من الحور العين او تتجوزي بعد جوزك لكن عايز اقول آه ان انت مسلمه ومؤمنه بالله فمؤمنه بقضاء الله وقدره وما دام حصل خلاص يبقى تقولي قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل بس يا ربي ما تكونيش ملومة عند الله يعني يعني انت انت انت راضية بقضاء الله وقدره اه بس هل انت ملومة ولا مش ملومة يعني هل انت كنت السبب في كده كل واحدة بتقول لا هو اللي كان السبب وتسأله يقول لك لا هي اللي كانت السبب يعني على اي حال حصل الطلاق ولا لسه ان كان حصل خلاص يبقى هنقول ان احنا بنرضى بقضاء الله وقدره بس عايز توضيح الحته دي في حاجه اسمها القدر وفي حاجه اسمها القضاء القدر من التقدير الله عز وجل يقول ان كل شيء خلقناه بقدر بقدر سورة القمر وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورة ده القدر القدر اللي هو ايه التقدير ممكن القدر ما يبقاش قضاء زي المهندس اللي بيبني عمارة رسم العمارة على الورقة وقال العواميد اهي والادوار اهي وهيبقى للشرق ودي الغرب ودي كذا ودي كذا اهو تمام كده اه ممكن الورقة دي تتقطع ولا تقام العمارة يبقى القدر هنا ما بقاش قضاء انما لما تتبنى العمارة بقى القدر قضاء يبقى القضاء هو ايه الخلق والايجاد آه وكان امرا مقضيا فحملته سورة مريم آه الله عز وجل يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني خلقهن سبع سماوات في يومين يبقى القدر من التقدير والقضاء هو الخلق والايجاد ان ربنا سبحانه وتعالى قدر عليكي انك تطلقي مثلا وما تمش يبقى القدر ما بقاش قضاء انما لو اتطلقتي خلاص يبقى القدر بقى قضاء عشان كده بنقول كل قضاء قدر لكن ليس كل قدر قضاء يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقدر يعتلجان الى يوم القيامه في قدر نازل ربنا نازل عليا مصيبه وانا بقول اللهم اكفني شر المصايب والدعاء طالع الدعاء يزق القدر ما بيحصلش ما بقاش قضاء لكن ان طلقتي وتم الامر خلاص وهو تلفظ بالطلاق يبقى اصبح القدر قضاء قضاء خلاص تم ايه بقى مسؤوليتك هنا بقى او ايه دورك هنا كاخت مسلمه ان تصبري على قضاء الله وقدره تصبري قال الله عز وجل في سوره الحديد ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب مقدر ربنا سبحانه وتعالى هذا من قبل ان نبرأها قبل ما تحصل ان ذلك على الله يسير ليه لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تأسوا على ما فاتكم تحرق نفسك بقى واصل وكانوا لا تأسوا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور يبقى تقترضي وتقبلي قال الله عز وجل في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله باذن الله خلاص ومن يؤمن بالله ومن يعني الامر ده تم من ورا ربنا استغفر الله ومن يؤمن بالله اللي يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه والله بكل شيء عليم يهدي قلبك فاحنا عايزين قلبك يبقى كده هادي راكز مطمئن الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل مش اكتمامنا بالله سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما سالوا سيدنا جبريل في صحيح مسلم عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر شره وخيره هو على فكره القدر كله خير بس احنا بنبص للامر ده على انه شر يعني من وجهه نظرنا احنا هو شر لكن هو اصلا اصلا خير سوره الانوار قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الا اربعه بيدك الخير تؤتي تنزع تعز تذل برضه خير الاربعه خير كل اللي بيجي من عند ربنا عز وجل خير بس من وجهه نظرنا احنا بنبص له على انه يعني ايه شيء اصاب لي بضرر شيء آه، اذاني مش عارف لكن هو كله ابتلاء من الله تبارك وتعالى فانت مؤمنه بقضاء الله وقدره خلاص يبقى الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وبعدين انا عايز اقول لك هو يعني اللي حصل معاك ده يعني ايه يعني طب ما هو اللي حصل معاك يا امر ربنا قدره ومش قدره بس وقضاه لا ده ربنا شرعه ربنا اجازه يعني من شرع ربنا الطلاق احنا للاسف بقى للاسف عشان احنا مش فاهمين ديننا كويس نقوم نبص للمطلقه قالوا دي متطلقه إيه دي متطلقه ايه اللي متطلقه مالها متطلقه امال ما بنجيش على واحده ونقول متجوزه أه، دي متجوزه ايه اللي متجوزه وايه متطلقه هو انت يعني دي سبه مثلا المتطلقه دي يعني سبحان الله شرع ربنا شرع ربنا اللي فيه زواج وفيه طلاق واجاز الله عز وجل الطلاق ده الحمد لله ان ربنا اجاز الطلاق يعني انت متصوره لو ما كانش فيه طلاق كنت تفضلي قاعده والعياذ بالله في عربيز جوزك ده اللي انت مش عايزاه ومش طايقاه طول عمرك يعني يا تموتيه يا يموتك ليه كده؟ مين قال كده؟ احنا الحمد لله مش ارثوذكس ولا كاثوليك ولا احنا مسلمين عندنا الطلاق وعندنا التعدد من فضل الله عز وجل ولذلك الله اجاز هذا الامر في القران بس بضوابطه يعني في سوره البقره مثلا الطلاق مرتان الطلاق مرتان والطلاق مع الزوج خلي بالك الحمد لله لكن لو كان مع المراه المراه طبيعتها عاطفتها رقيقه وطيبه ومتسرعه دايما في الأسرة، ممكن تلخبط على طول في الطلاق عشان كده ربنا جعل الطلاق بايد الراجل ولذلك المراه ساعات تقول للراجل لو انت راجل طلقني ما تطلقني عشان تعرف انك انت مش راجل عملت سيرك وتنرفزه وهو برضه ايه آه، ماشي يا ست ماشي ماشي تعرف زي بعض لا زي اه ليه؟ لان الحمد لله الراجل برضه غير المراه فعشان كده ربنا جعل الطلاق بايد الراجل ولذلك لو واحده قالت لجوزها انت طالق ولا حاجه الطلاق منك ولا حاجه ولا يقع لان مش بايديها الامر ده الطلاق مرتان الراجل بيطلق زوجته مره وبعدين ممكن يرجعها وبعدين مره ثانيه ممكن يرجعها لكن الثالثه لا مش لعبه هي في ايدك بقى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ها. طب واحد طلق زوجته يبقى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ثلاث قروء قروء يعني جمع قرء والقرء يعني الحب او الطرق في علماء قالوا كده وفي علماء قالوا كده واللي قالوا كده طلعوا حكم واللي قالوا كده طلعوا حكم والاثنين صح والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء لان الله عز وجل لو اراد ان يحصل المساله كان قال ثلاثه اشهر زي ما قال ال- العدة المت- المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة ما قالش قروء قال أشهر لكن هنا بيقول قرء فاللي طلع ده حكم هنا على الفوق واللي طلع حكم على الحيض ده صح وده صح لكن بعد ثلاث قروء بعد ثلاث حيضات او بعد ثلاث اشهر طهر يعني من الحيض خلاص بانت منه بينونه كبرى آه، يعني يعني لو كان في الطلاق الثالث مثلا او لو عايز يرجعها تاني بعد القضاء ثلاث حيضات ما ينفعش لا خلاص عقد جديد ومهر جديد ورضا منها بقى وهي توافق او لا لكن يعني عايز اقول لك ان اللي تم ده ده شرع ربنا سبحانه وتعالى بس مشكلتنا احنا ان احنا مش عارفين نطبق شرع ربنا ازاي آه، للاسف خدناه من وسائل الاعلام خدناه من وسائل الاعلام يعني الله تبارك وتعالى بيوضح لينا الواحد مننا لما يجي يطلق مراته يطلق ازاي قال الله تبارك وتعالى سورة الطلاق وحتى نزل سورة اسمها سورة الطلاق صحيح هو أبغض الحلال إلى الله لكن والله علاج وفي نفس الوقت خير من الله سبحانه وتعالى زي ما بقول استحالة الحياة خلاص أعمل إيه؟ أعيش طول عمري في نكد وهي في نكد ليه كده؟ الله يسعدك مع غيري والله يسعدني مع غيري ما أنت أختي في الله برضه أختي في الله قبل ما تبقي مراتي وأختي في الله بعد ما كنت مراتي وأختي في الله قبل ما تتطلقي وأختي في الله بعد ما اتطلقتي ف- بس هو المشكله زي ما بقول في لحنه يعني مثلا سوره الطلاق الله عز وجل يقول ايه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء آه جائز مفيش مشكله ها بس يكون في سبب اذا طلقتم النساء في سبب ان انا اطلق وفي سبب انك تطلبي الطلاق برضه خلي بالك ودي هقولها دلوقتي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه يعني ايه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء كان في سبب للطلاق انما انا مجرد ما اتجوز مراتي تعمل معايا مشكله كلمتني كلمه كده وقفت موقف يلا بالسلامه يلا يلا يلا ايه ده ايه ده هو لعب عيال هي الاعراض في ايدك كده اي حاجه يلا يلا لا يا اخي خليك راجل واثبت الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يطلق رجل امرأته ان كره منها خلق رضي منها اخر الله هو يعني انت اللي ملك هو البني ادم مننا يعني البشر ده ملك لا ولا هي ملك برضه يعني ممكن تتحملها شويه معلش مفيش مشكله امال هتاخد ثواب على ايه مش في سوره الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا ها وانت برضه يا اختي مش كل حاجه يلا طلقني ويكون عندك سبب شرعي للطلاق والا والله الحديث هينطبق عليه ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحه الجنه وفي روايه لم ترح رائحه الجنه فشوف انت بتطلب الطلاق ليه لو قلت له لا اصل انت متجوز عليا وش... إيه، شرع ربنا بيضر شرع ربنا بيأذي وتقولي لي انا اخت ملتزمه بدين وفاهمه اسلامي لا فشوف انت بتطلب الطلاق ليه؟ لو عندك حق في طلب الطلاق اطلبيه مفيش مشكله. اذا طلقتم النساء ها خلاص استحالت الحياه بس يا بنت الحلال مش هنبهدل بعض ولا نأذي بعض، احنا مش متجوزين بعض على كتاب الله وسنه رسول الله ولا ونفترق من كتاب الله ومن سنه رسول الله. ها؟ اللي علمني اختار كيس مراتي على كتاب الله سنه رسول الله، فرحي على كتاب الله سنه رسول الله، آه، حياتي مع مراتي من كتاب الله من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلاقي من زوجتي على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هظلمها هظلمها ليه تاخد حقها مني في الاخر حسنات لا يلا بنت الحلال زي ما احنا متفقين ها فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده يعني ايه واحد هيقول لمراه عايز يطلق مراه العلماء بيقولوا الطلاق يكون في طهر طهر لم يجامعها فيه انا عشان كده بقول لك احنا مش عارفين نطلق حتى مش عارفين اسلامنا اهو اللي عايز يطلق زوجته مش في لحظه كده يلا انت طالق يلا طلقت الثلاثه وطلقت اثنين ونص وعليها مش عارف ايه غلط وجود كل الكلام ده غلط اللي عايز يطلق زوجته اه يستنى يستنى لغايه ما تطهر ما تحيض آه، وتطهر يبقى هذا الطهر ما قربش منها ما جمعهاش آه، يلقي عليها من الطلاق ليه؟ عشان تحسب العده ما هو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده طب هتحصوا العده ازاي؟ ولذلك العلماء بيقولوا لو طلقها في طهر جامعها فيه مش يبقى لسه نايم معاه ولا انت طالق طب هيحسب العده ازاي كده؟ فبيعتبروه طلاق بدعي بس جمهور العلماء بيوقع الطلاق البدعي جمهور العلماء بيوقعه ولو انه طلاق بدعي لكن الطلاق السني طهر لم يجامعها فيه خلاص آه تمام كده طهرت آه مفيش جماع بيني وبينها يبقى انت طالق طيب انت طالب كده تروح واخده حاجتها والله ما انا قاعده لك راح دور بقى مطلع ما تحط رجلك حط رجليك وش... لا لا لا لا مين قال كده؟ شوف الآية بتقول ايه؟ فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم ها لا تخرجوهن من بيوتهن وشوف بيوتهن الاصل في المرأة بيتها اه تطلع تشتغل لضروره، تطلع تشتري خضار، تطلع تزور، لكن الاصل بيتها، واذكرن ما يتلى فيه بيوتكن. يبقى وقرن في بيوتكن وعلشان كده قال ايه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه فحش من القول او فحش من العمل لا بقى ما تقعدش بقى حتى تعتبر ناشز بقى في الحاله دي لكن ليه تقعد في البيت؟ يعني واحده تقول لك الله طب ما هو طلقني خلاص وانا هقعد معاه في البيت ليه؟ يا اختي سبحان الله في ثلاث حيضات هيجوا عليكي وتطهري منهم لازم تكوني في بيته لانه لو حب يرجعك هيرجعك بلا عقد وبلا مهر وبلا رضا منك لانك ما زلت مراته يعني لو واحد القى اليمين الطلاق على زوجته وأط- حاضت وطهرت ادي واحد حاضت وطهرت اثنين تكون في بيته ما تطلعش من البيت حاضت وطهرت ثلاثة اه خلاص بقى يبقى ما دام بانت منه بينونة صغرى عايز يرجعها تاني اه يبقى عقد جديد ومهر جديد ورضا منها انت توافقي او لا لكن لو حب يرجعك في خلال الثلاث حيضات دول وانت في بيته هيقول لك كلمه واحده رجعتك لاسمتك يا اما يقبلك يا اما يعاشرك معاشره الرجال كانه بيقول لك بقيت مراتي تاني بلا عقد بلا مصر بلا رضا منك وتحسب طلقه لانك ما زلت مراته بدليل لو طلقك وقبل انقضاء الثلاث حيضات عليكي مات تورثي فيه لان زوجك لسه لسه زوجك مش عملت ان هو قال لك انت طالع يلا تروحي لما حاجتها انت بتسكتي هي الكنبه قاعده فيها ده بيتك ده بيتك اللي كنستيه وضبطيه و- وعشت فيه استني استني لعل الله يحدثه بعد ذلك امرا مش تستني يمكن ربنا يشرح الصدور مع بعض يمكن ربنا يهدي النفوس ها وعند الراجل ثلاث حيضات اهو يراجع نفسه فيه ومراته موجوده معاه يبقى دي مشروعيه الطلاق وكيفيته بس انا هسالك كان اسبابه ايه؟ كان اسباب الطلاق ايه؟ احنا ما بنزعلش لما بيحصل طلاق الا ان بس طبعا خراب بيوت والعيال والكلام ده لكن لو له سبب ما نزعلش لو له سبب وسبب وجيه لا حقها اللهم المرأة تجبر انها تعيش مع واحد طول عمرها مش قبلها لا يا اختي لا ده انت ده الواحد مننا ما ياكلش اكله غصب عنه وهو عارف انه هينزلها تاني لكن لا فما بالك بقى ودي عشرة عمر علشان حتى تقومي معاه بواجب ال- ال- ال- الزوجة الصالحة لكن افرض اتطلقتي هن- هن- هنفترض هذا وطلاق شرعي وكذا وكذا وكذا وكذا طرد بقضاء الله قلنا الحمد لله طيب إيه بعد كده بقى الوقت الموقف ايه النفوس هديت شوية انت راجعت نفسك هو راجع نفسه مم. في امكانية ان احنا نرجع اه ليه لا ليه لا لا بس هو طلقني وهو يا ستي مش مشكله وايه يعني استخدم حق شرعي ربنا قاله له وعطاهوله لعل بعدكم عن بعض انتوا الاثنين الفتره دي وطلاقكم من بعض انت جربتي الوحده وهو جرب الوحده المراه ما تستطيعش انها تستغنى عن الراجل ولا الراجل يستغنى عن المراه ولا الراجل يستغنى عن المرأة ولذلك المرأة الصالحة اللي بتنصح ابنتها بتقول لها ايه يا بني لو استغنت المرأة عن الرجل ل- لمالها او لفضل مالها لكنت اغنى الناس عن ذلك انا معايا فلوس كتير جدا جدا لكن ما اقدرش استغنى عن الراجل ليه لانهن خلقن للرجل ما يستغنوش عن الرجل يعني زي ال- اول سورة النساء خلقت المرأة من الرجل في التفسير فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من الارض فجعل نهمته في الارض لكن المرأة حاجتها في الرجل لأنها مخلوقة منه يا أيها الناس أو سورة النساء اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فأنت ما تستغنيش عن الراجل يا أختي وما تحبكيش ربنا خلقك كده خلقك كده تحب دايما الراجل وتحب دايما ما تستغنيش عن الراجل والراجل ما يستغناش عنك ذوين من الناس حب الشهوات من النساء من النساء لا الراجل يستغنى عن المرأة ولا المرأة تستغنى عن الراجل بس آه، لما حصلت المشاكل بقينا بعيد عن بعض شويه آه، جرب بقى الواحد ايه ان هو يعني من غير زوجه وهي جربت انها تبقى من غير زوج وطيب ما نرجع تاني ايه المشكله؟ اوعي الشيطان اللي عند دماغي اوعي الشيطان اللي عند دماغي يقول لك اه شوف آه، راجعه زي ال... لا لا لا لا لا بلاش الكلام ده وبلاش الالفاظ ده كبري مخك ايه مشكله واحده رجعت لجوزها فيها ايه؟ فيها ايه؟ طب ما انا بروح اشتري بضاعه عند الراجل وبعدين بختلف معاه على السعر مثلا لان كذا لا مش بكذا وبعدين برجع اقول والله طب ما كويسه انا مش راح صراحه مش لاقي زيها يعني يعني رحت كتير في المحلات مش لاقي بالله خلاص ولو انها غاليه شويه ارجع له تاني يرجع بقى لما ارجع له تاني يقول لي يا اخي منظرك وحش اديك رجعت عشان تاخدها وايه ده؟ ايه ده؟ مراتي وطلقتها اه وشايف ان انا عايز ارجع لها و- و- و- والحمد لله يمكن فترة الطلاق دي لعل فترة الطلاق دي لما بعدتنا عن بعض هدت نفوسنا خلتنا احس بقيمتها اكتر عندي خلتها تحس بقيمتي اكتر عندها ايه المانع ان احنا نرجع لبعض ايه المشكلة بس عايز اقول لك بقى سواء رجعتم او هترجعوا لبعض او مش هترجعوا لبعض ربنا يعزك ويكرمك كبري مخك ازاي الناس ساعات تسال كده مالك يا اختي انت اتطلقتي ليه هو كان ايه اللي اوعي وعلى الله وحذاري واياكي تغتابيه او تجيبي سيرته انت حره هتديله حسنات يلا اشتغلي بقى كل اللي جمعتيه حسنات ده اهو بالصبر والتعب والمجهود ده اهو هتديه لجوزك اللي طلقك لو اتكلمتي عنه في غيابه حتى لو كان الامر اللي بتتكلمي فيه ده موجود فيه صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون ما الغيبه؟ قال والله ورسوله اعلم قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره تجيب سيرته في غيابه بحاجه هو يكرهها قيل يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول حتى اللي انا بقوله ده اهو طب هو فيه ما انا ما جبتش حاجه من بره يعني هو كذا وكذا وكذا ومن نوع البخيل ومن نوع النتن ومن نوع اللي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا قال ان كان فيه ما تقول فقد غتبته اهل الغيب وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهته يعني ظلمته يعني ظلمته اذا خلي بالك من الحته دي يا اختي ما تجيبيش سيرته ما تجيبيش سيرته بشيء هو يكرهه والا هتبقى غيبه ونميمه هياخد منك حسناتك في الاخره هياخد منك حسناتك في الاخره فاتقي الله وبعدين يا عالم مش يمكن ترجعي له تاني وان شاء الله ترجعي له ايه المشكله لو رجعتي له بقى وانت مقطعه فروته بقى مع الناس الناس يقول الله طب انت اللي كانت بتقول كذا طب وليه والله إيه الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ايه يعني اسباب الطلاق إيه والله هو قدر الله تبارك وتعالى والحمد لله على كل حال انا راضي بقضاء الله يعني يمكن اكون انا غلطت يمكن اكون انا سنة. الله اعلم والله خلاص جزاه الله خير وربنا سبحانه وتعالى يسامحه لان ربنا ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسى مش كلنا لقمه مع بعض مش ضحكنا ضحكه مع بعض مش عاشرنا بعض وجمعنا بعض و- و- وانكشفنا على بعض زي ما بيقولوا سبحان الله يبقى ليه بقى فحذاري انك انت تجيب سيرته في شيء يكرهه في غيابه او تغتابيه او تقطعه ثروته او او او او طيب آه مفيش رجوع ومحدش تدخل على ان يرجع ال- ال- المياه لمجاريها يعني و ن- نرجع لبعض تاني يمكن عشان خاطر الاولاد معلش يا سيدي ادينا كذا كذا كذا مفيش برضه خلاص مم. طيب ايه المانع انك تتجوزي تاني لما يجي لك زوج تاني ايه المانع ليه بترفضي ليه تقول لا هم الرجاله كلهم كده هم مش عارف ايه وانا هنكشف كلهم على راجل الله ما انت بتنكشفي بالحلال يا اختي طب ما غيرك بالحرام والعياذ بالله انت بتنكشفي بكتاب الله وسنه رسول الله مش بتجوزك جواز شرعي آه، طب فيها ايه هن لباس لكم وانتم لباس لهن الله طب انا لسه هجرب ما تجرب يا ستي فيها ايه ومين قال لك ان التجربه اللي جايه دي فاشله انت حكمتي عليها ليه انها فاشله ها؟ ما- مش هتعيش انت كده مش لان طبعا ال- الواحده لما تبقى متطلقه في ناس والعياذ بالله يعني نفسيتهم وحشه ويبصوا دايما للمتطلقه نظره مش مظبوطه يعني وانا مش عشان حتى دول انا ماليش دعوه بدول انا بتكلم عليكي انت مش انت كيان مش انت انثى مش انت بني ادمه ليكي كيانك وليكي غرائزك وليكي وضعك طب ليه هتفضلي قاعده طول عمرك كده؟ لا يا اختي المجتمع الاسلامي ما يعرفش كده المجتمع الاسلامي يعرف ان ان ان في واحده مثلا فشلت مع زوجها الاولاني انها تعيش وانهم ي- يعني ي- ي- ي- يمشوا مسيرتهم في الحياه اتجوزها واحد ثاني ما شاء الله سعيده جدا معاه وهو سعيد جدا معاها ده ربنا بيورينا ايات حتى مش في العشره بس في الخلفه بتبقى واحده ما بتخلفش لا هي ولا جوزها يتطلقوا الاثنين من بعض هو يتجوز يخلف هي تتجوز تخلف سبحان الله سبحان الله ده انا بقول على خلفه فما بالك بقى بعشره وبسعاده انا مش واجب سعادتي مع دي خلاص واجب سعادتي مع دي طب افرض اتجوزت تاني وقدر الله انك اتطلقت ايه المشكله يا اختي سبحان الله إيه- إيه- يعني ايه القضيه هنا يعني ايه القضيه ان انا اشمعنى لما بروح اشوف شغل هنا وبشتغل واطلع من الشغل ده وبعدين ما عجبنيش بروح شغل تاني ما عجبنيش برجع تاني وبعدين بروح شغل ثالث ورابع وخوالك خامس شغلانه بشتغلها مثلا مثلا يعني فانا عايز اقول لك مش هتفضلي قاعده طول عمرك كده لا لا آه، ربنا يكرمك وتشوفي آه، حد بيتقدم ليكي مفيش اي مشكله بس شوفي بقى الاسباب اللي ادت الى الطلاق الاولاني عشان ما تكرريهاش تاني ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتنادى في الخطا زي يعني زي ايه؟ اقول دايما لاختي ان ان فتره كتب الكتاب دي يا اختي ما تخليهاش تعدي كده ان هو جاي قاعد معاك وبتضحكوا وبتهزروا ونازلين تتغ- تتغدوا وتتعشوا وترجعوا اسسي قاعدي قواعد بصي كده للمستقبل وافتحي نقاش مع ال- زوجك اللي كاتب كتابه عليه جوزي ربنا يعزك ويبارك في عمرك لما نتجوز ان شاء الله ونخش شقتنا كده المصروف في البيت هيمشي ازاي؟ يعني ازاي هيبقى المصروف انت هتسيب مثلا فلوس او انا لما اطلب اقل أ- أ- أ- تديني ولا اقول لك وانت تجيب طب ان كنت ان كنت بتشتغلي ال- الشرع بيقول ان هو له نسبه في مرتبك مثلا على مقابل انك انت بتقصري في البيت او معاه لكن قد ايه النسبه دي ما اعرفش تتفقوا فيها انتوا الاثنين المؤمنون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله في اول سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود انها تعالوا نتفق مع بعض علشان الشيطان ما يخشش بينا ليه؟ ما احنا اتفق- ما اتفقناش على المصروف هيتم ازاي في البيت، وبعدين كده اتجوزنا انا بقى مثلا ماشي بنظامي اه ده من نوع البخيل إحنا مش عايز الدين مش عايز ايه؟ اه وقعنا في بعض ها المصروف يتم ازاي؟ المشاكل بيننا وبين بعض هتتحل ازاي؟ ها لما ن- في مشكله بيني وبينك، مين اللي هيبدا بالصلح؟ هتقولي اللي غلطان طب انا بقول انت غلطان وانت بتقولي لا ده انت اللي غلطان حطي اساسات قاعدي قواعد مع جوزك في فتره سد الكتاب وقعدي افترضي كده وجوزك يفترض الشيطان هيخش لنا منين؟ ما هو انا مش بقول لك كلمه مرات الكلام ده وانا كاتب كتابي يعني بع- بعقدها بقول لها ده انت ان شاء الله نهارك مش سايب لا انا بقول لها تعالي نبص كده الشيطان ممكن يخش لنا منين؟ من منطلق المصروف؟ لا يبقى نتفق ها مين اللي هيصرف في البيت وياخد لك الفلوس ولا انت اللي تطلبي ولا ولا ولا ولا طب لو كنت بتشتغلي نسبه المرتب اللي هاخده منك اد ايه آه المشاكل تتحل ازاي ها ما يمرش علينا يوم الا ما نحل مشكلتنا لازم نصبح علينا الصبح ونكون متصالحين طيب الزيارات في البيت ازاي طب ايه اللي ممكن ي- ي- يعني يخليني ازعل معاك ها يلا يلا يلا قعدي واسسي القواعد وأس... وقعدي القواعد واسسي الاسس علشان ما يحصلش مشاكل بينك وبين زوجك والمره الثانيه بقى لو كان في جوازه ثانيه شوفي السلبيات الاولانيه وتخطيها في الجوازة الثانية لكن تقبلي يا اختي مفيش اي مشكلة ولا في اي حرج قدر الله عز وجل وما جالكيش اي حد ها تصبري وتحتسبي وتحافظي على عفرتك وتحافظي على شرفك الى ان تلقي الله تبارك وتعالى لا يزوجك من الحور العين ان شاء الله اسال الله تبارك وتعالى انه يعوضك كل خير وانه يصبرك ويجعلك من ال- من الذين يرضون بقضاء الله وقدره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته